بسم الله الرحمن الرحيم هو المفروض ان احنا قرينا بداية رسالة بولس لأهل الفيليبي لكن انا التسجيل ما عجبنيش فانا مسحته بس هنقرا المدخل بتاعه وبعدين هندخل على طول على الاصحاح الثاني اللي فيه الفقرات آه، المهمة اللي بيستشهدوا بيها المسيحيين وبعد كده نكمل قراية هو بيقول ان فيليبوس آه، بولس زار فيليبي اثناء رحلته التبشيريه الثانيه في عمل الرسل 16 من 10 ل 40 وهو ال- الفقره دي في اعمال الرسل هي اللي بيبدا فيها كاتب اعمال الرسل يتكلم فيها بضمير المتكلم وبعدين دي اللي هو فات على ناس بيصنعوا الارجوان ومش عارف مين يعني ناس اغنياء والنص اللي بيقول ان هم ان بولس شافهم ان هم متعبدين لله فبعض المفسرين بيقولوا ان دول وثنيين واهتدوا لليهوديه او بداوا يتعبدوا زي اليهود وحاجات زي كده إم، وبعدين بقيه القصه بتوضح ان بولس لقى ست عليها روح عرافه لا روح بنثيون وقعدت تقول هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص راح بولس اتخنق منها واتخنق منها علشان خاطر ايه اعتقد ان الناس ممكن يختلط عليهم الامر ما هو في آه، الله العلي زيوس ده بالنسبه للوثنيين وطريق الخلاص فكره الخلاص في الوثنيات كتير فخاف لحسن الناس يفتكروه انه بيدعو الى الاله الوثني وطرق الخلاص الوثنيه وده في حد ذاته دليل على ان المسيحيه بتتشابه مع الوثنيه فهو خاف انه يختلط عليهم فقط المسميات مين الاله ومين المخلص انهي طريق خلاص وبعدين المهم ان ال- الست اللي كان عليها روح عرافه دي كانت خدامه او اما عند ناس فلما بولس خرج منها روح العرافه الناس آه، اللي هم آه، م- موالي ال- الامه دي زعلوا ان بولس كده قطع عيشهم لان هم كانوا بيسترزقوا من ورا الست اللي عليها روح عرافه فراحوا ايه لموا عليه الناس والمهم ان بولس اتسجن واتقبض عليه واتمد على رجليه بعض العلماء بيعتقدوا ان ايه انه كتب رساله رسالته الى اهل فيليب دي وهو في السجن تمام فهنا معظم كنيسة فيليبي من أصل وثني وإن بولس سجن أثناء وجود وجوده في فيليبي هناك ثلاث آراء بخصوص مكان كتابة الرسالة بعض العلماء يقولون إن بولس كتب هذه الرسالة وهو سجين البعض الآخر يقولون إنه كتبها وهو في روميا يعني من ضمن أواخر رسائله والآن غالبية العلماء يعتقدون أنه كتب الرسالة وهو في أفسس في الوقت الذي كتب فيها الرسالتان إلى كورنثوس ماشي لا يوجد من يطعن في صحة هذه الرسالة ونسبتها لبولس دي من ضمن الرسائل اللي مش مشكوك فيها والآن غالبية العلماء يعتقدون أنه آه، آسف ولكن هناك بعض العلماء الذين يقولون أن هذه الرسالة نتيجة دمج أكثر من رسالة يعني الرسالة دي نفسها عبارة عن كذا رسالة بعتها بولس وهم قاموا آه، حطوها في رسالة واحدة أو في كتاب واحد المهم انا مش هقرا بدايه الرساله لان هي ممله هدخل على طول في الاصحاح الثاني اللي مكتوب العنوان اتضاع المسيح ورفعته فان كان فان كان وعظ ما في المسيح إن كانت تسلية ما للمحبة إن كانت شركة ما في الروح إن كانت أحشاء ورأفة ترجمة الفان دايك زبالة مفيش مشكلة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا المهم الفقرات اللي جاية دي لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع يعني هم كانوا متحزبين بمعنى ان مجموعه من الناس ملتفه مع بعضيها الناس التانيه لا انتوا وحشين ما تكونوش معانا فده فكر ان في كبر ما بينهم وان في عجب بمعنى ان كل واحد شايف هو افضل من التاني وبيتلموا مع بعض ويعملوا احزاب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم يعني ايه ان في بعضكم بيحسبوا ان هم افضل من ناس تانيين لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا فهنا ايه المفروض السياق ان الكلام الجاي ده المفروض هم يتمثلوا بيه فبدل ان في عندهم عجب وفي عندهم آه، كبر وفي عندهم ان هم بيفضلوا بعض على بعض والتحزب والكلام ده لا كونوا زي المسيح معظم العلماء قايلين ان الفقرة من ستة لغاية 11 دي عبارة عن تقليد قديم ده مش كلام بولس تمام ده بي بيسموها ايه, إيه traditional material يعني مادة من التقليد from the worship life of the early church من عبادات الكنيسة الأولى تمام traditional material from the worship life of the early church مادة آه، تقليد قديم من عبادات الكنيسة الأولى كويس علشان كده معظم ال- ال- النسخ التانية بتحط النصوص دي آه، مش ورا بعض الكلام مش ورا بعضه لا ده سطر سطر كده فكونوا يع- يعني لما نقرأ من الترجمة العربية المشتركة فكونوا على فكر المسيح يسوع هو في صورة الله ما اعتبر مساواته لله غنيمة له بل أخلى ذاته واتخذ صورة العبد صار شبيها بالبشر وظهر في صورة الإنسان تواضع أطاع حتى الموت الموت على الصليب فرفعه الله أعطاه اسما فوق كل اسم لتنحني لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وتحت الأرض ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب تمجيدا لله الآب تمام؟ طيب أولا احنا ما يهمناش في الفقرة دي او اهم جزء في الفقرة دي هي النصوص ستة وسبعة وثمانية لازم نلاحظ مرة تانية ان ده مش كلام بولس غالبا هو بيقتبس تقليد قديم الكنيسة الاولى كانت بتتغنى بهذه الترنيمة لازم لما نيجي نفهم النص ده ناخد بالنا من التطور التاريخي للمعتقدات المسيحية فاحنا قلنا ان في الاناجيل الاربعة يا دوبك بتحكي واقعة الصلب لكن بولس جه بعد كده وربط الصلب بالفداء والكفارة والكلام ده كله بعد كده عبادة المسيح الانسان المصلوب بعد كده المسيح إله مع الله لكنه أدنى منه بعد كده مساواته لله بعد كده التثليث تمام طيب هنا المفروض بحسب ترجمة الفان دايك بغض النظر ان الفقرة هنا في الفان دايك بتقول الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله النص هنا بحسب الفان دايك ما بيقولش ان المسيح مساوي لله لكن المهم الفكر التقليدي المسيحي لهذه الفقرة هي انه كالآتي المسيح في صورة الله ده بيخليه ان هو معادل لله لكن هو تجسد فتواضع فبقى زيه زي باقي البشر وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفع الله وهكذا فهم بيعتقدوا أن النصوص دي بتشير إلى ألوهية المسيح بمعنى أنه هو صورة الله وهو مساو لله لكن مع هذه المرتبة والمكانة الرفيعة تواضع بالتجسد وأخذ هيئة البشر وصار في شبه الناس ولما بقى كده مات على الصليب وطبعا كل ده من اجل في الفداء والخلاص والكفاره والكلام ده كله. طيب هو قطعا ولا شك ان الفقره دي موافقه لمعتقدات بولس والا ما كانش اقتبسها. فالفقره دي قطعا ليها علاقه بمعتقد بولس الرئيسي الاساسي الصلب والفداء. تمام؟ طيب اول حاجه لازم نبقى واخدين بالنا ان في النص ستة وسبعة كل دول مبنيين على بعض يعني ايه يعني هما ثلاث فقرات رئيسيين الذي اذ كان في سوره الله دي الفقره الاولى لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله الفقرة الثانية لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس دي الفقرة الثالثة وبعدين وإذ وجد في الهيئة كإنسان دي تبع اللي قبليها برضو نفس المعنى الف... الآخر فقرة وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب تمام فهو المفروض ان كل واحدة مترتبة على الثانية يعني ايه يعني هو صور هو في صورة الله ده مترتب عليه النص اللي بعده او الفقرة اللي بعديها لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله ولكن مع ذلك مترتب عليه النص اللي بعديه لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد صغيرا في شبه الناس واذ وجد فلهيئ كانسان مترتب عليه اللي بعديه وضع نفسه واعطاه حتى الموت موت الصليب تمام طيب اول حاجه الذي اذ كان في صوره الله احنا لو هنتعامل مع النص ده بحسب الفان دايك هنلاقي ان دي مش حاجة غريبة او حاجة شاذة او مش حاجة بيتميز بيها المسيح تعرف في اقتباس لذيذ طلعته من كتاب لشنودة بيحط منهج ازاي ترد على النصوص اللي بتأله المسيح تخيل ثواني اهو بضع حديثة معلش ثانية واحدة هطلع الاقتباس بتاع شنودة هو المفروض يكون هنا احنا دخلنا دي على نصوص الطبيعة طيب التجسد للتأنيس تجسد غاية التجسد
مش اللي هو بيقول فيه آه، المسيح عمل بدل الهود وعمل بدل سوده ايه لا هو كان في اقتباس بيقول فيه ايه الفكر اللي يخلينا آه، يعني ده بيهدم لاهوت المسيح آه، بس انا مش لاقي ده أول اقتباس أهو ده إيه العقائد الرئيسية الاقتباس موجود في كتاب بدع حديثة صفحة رقم 147 بيقول إن محاربة لاهوت المسيح تكون بأحد أمرين إما الهبوط بالسيد المسيح إلى مستوى البشر كما فعل الأريوسيين وإما الارتفاع بالبشر إلى مستوى المسيح هو عاوز يقول ايه او كما يقال عن يوم الخمسين انه حدث فيه للرسل اتحاد وهكذا دي بقى نقطة مهمة لا يكون فرق بين البشر والمسيح يعني ايه يعني الحاجة اللي انت علشانها بتعبد المسيح مميزة بالمسيح بس فعشان ك- كده هو الله لكن لو انت هتخلي المسيح زيه زي البشر او ترفع البشر لمكانة المسيح المهم المعنى ان ما بقاش في فرق ما بين المسيح واي حد عادي ده بيهدم الوهية المسيح تمام كويس قوي طيب فاحنا هنا لما بنيجي نتعامل مع النص الذي اذ كان في صورة الله دي حاجة عادية في نصوص كتير بتوضح ان اي انسان برضه صورة الله انزل تحت كده بعد الجدول النص بتاع التكوين الاصحاح الاول من 26 27 بيقول وقال الله لنعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقه تمام في نص تاني في التكوين خمسة واحد بيقول هذا كتاب ووليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ممتاز طيب كورنثوس الأولى في 11 سبعة بيقول برضو فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده يبقى هو في البداية أصلا كون إن النص بيقول ان المسيح صورة الله ده ما بيميزوش كويس لكن احنا عاوزين نكون محايدين ومنصفين اللفظة اليونانية المستخدمة في النص بتاع فيليبي لفظة يونانية بتنطق مورفي ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων دي الجملة اللي هم بيترجموها الذي إذ كان في صورة الله ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων طيب μορφῇ دي هي اللي مترجمه صوره لو احنا رجعنا لكل النصوص اللي انا ذكرتها دلوقتي سواء في التكوين او في كورنثوس الاولى بتذكر كلمه ايكون اللي هم بياخدوا منها الكلمه العربيه ايقونه طيب هل كلمه مورفي بتحتوي على معاني كثيرة جدا زيادة عن كلمة ايقون خلي بالك انا ممكن اقول ايه انا شايف شيخ احمد مظهره كذا او هيئته كذا او شكله كذا او صورته كذا دي كلها ايه مرادفات لكن كلمات مختلفة هو غالبا فعلا ايكون ومورفي مترادفات يعني بيحملوا نفس المعنى ايكون معناها صورة مورفي معناها هيئة خارجية تمام انا لما دورت على كلمة مورفي هي مش موجودة في الكتاب المقدس في العهد الجديد غير في مكان واحد اللي هو مرقس 16 12 وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى دي نهاية إنجيل مرقس الاضافه اللاحقه اللي هو ايه خد اللي موجود في متى وخد اللي موجود في لوقا وخد اللي موجود في يوحنا وراح ضايفهم بعد ما النهايه ضاعت من مرقس فدي النص اللي هو بيقول انه ظهر لتلميذين النص بيقول وظهر بهيئه اخرى ان اتيرا مورفي في هيئة أو بهيئة أخرى إتيرا أخرى مورفي هي اللي تم ترجمتها هيئة وإن دي حرف الجر إن إتيرا مورفي تمام فهنا جت في مرقس بمعنى هيئة يعني ال... الهيئة الخارجية يعني هم بصوا عليه ما عرفوهوش لأن شكله متغير ما دي القصه بتاعت تلميذي عمواس اللي موجوده في لوقا وخدها منه مرقس في الاضافه اللاحقه بتاعته تمام طيب دورت على كلمه مورفي في الترجمه السبعينيه وجدت ان في حوالي سبع نصوص او ثمانيه فيهم فيهم كلمه μορφή كل النصوص برضو بتشير الى الهيئه الخارجيه ففي ايوب 4 16 كاتب καὶ οὐκ ἦν μορφὴ اللي هي مترجمه في ترجمه برينتون الانجليزي دي ترجمه برينتون برينتون ده واحد ترجم السبعينيه الانجليزي and there was no form before my eyes يعني ما كانش فيه هيئه ما كانش فيه شكل قصادي تمام اشعيا خلي بالك before my eyes دي بتدي فكره ان ايه انا شايف حاجه قدام مش شايف حاجه مش شايف حاجه قصادي ف μορφή الهيئه الخارجيه طيب اشعيا 44 13 ἐποίησεν αὐτὸ هوس مورفين اندروس and makes it as the form of a man يعني خلاها النص ده بيتكلم على واحد بيعمل بالخشب بينحت حاجات فخلاها على هيئة رجل يعني تبص للتمثال تلاقي ايه شكله الخارجي رجل تمام دانيال 4 36 كايهي مورفي mu epistrepsin and my natural form returned to me هنا النصوص في دانيال في كذا نص في دانيال في دانيال 4 36 ودانيال 5 6 ودانيال 5 9 ودانيال 5 10 ودانيال 7 28 كلهم بيستخدموا مورفيه مورفيه مورفيه لو اقراهم واحده واحده اول واحده and my natural form returned to me بعد كده then the king's eh, conten- eh, continents changed continents continents continents النصوص في دانيال بتشير الى ان هيئته الخارجيه دي متاثره بحالته النفسيه بمعنى ايه انت زعلان يا شيخ احمد فباين على وشك ان انت زعلان فهنا المهم ان في بعض العلماء خدوا فكره من كلمه مورفيه انه مش مجرد هيئه خارجيه او صوره فحسب ولكنها صوره بتعبر عما بداخله تمام فيبقى النص بيقول الذي اذ كان في صوره الله صوره الله مرفي الله كويس طيب معظم العلماء آ- اسف بعض العلماء قالوا مرفي الله يعني بما ان مورفيه دي بتشير الى الشكل الخارجي لكن متاثرا باللي في الداخل فبعض الناس قالوا دي معناها او بتشير للطبيعه الالهيه اللي في المسيح بعض العلماء قالوا كده لكن قطعا ولا شك بحسب السياق بتاع النص النصوص دي ليها علاقه بالصلب والفداء وبتتكلم انه فعلا في الاخر انه اطاع حتى الموت موت الصليب. طيب معناها ايه ان انا اقول ان المسيح كان في مورفي الله بمعنى انه هيئته الخارجيه وكمان إيه نفسيته او ما بداخله هو كان كده العلماء قالوا ان هذا يشير الى برضو خلق الانسان في اول مره يعني ال- الله زي ما خلق الانسان من البدايه لكن هنا النص مش بيشير فقط الى هيئته الخارجيه لكن بيشير الى طبيعه الانسان اللي ربنا خلقه عليها في البدايه قبل ان يخطئ فعلشان كده استخدموا كلمة مورفيه مش فقط ايكون يعني ما كانش همه فقط الهيئة الخارجية مش مهم الهيئة الخارجية وهو كان شبهه زي شبه اي انسان عادي انسان عادي لكن اللي بيميز المسيح عن اي حد تاني بحسب فكر بولس انه الم- انه المسيح كان على صورة الله مرفي الله اللي خلق عليها آدم قبل ما يعصي فهو بالتالي طبيعته الداخلية كان غير بعد الخليقة كان بدون فساد بدون أن يعصي وخليقته تتغير فتبقى خليقة فاسدة ويحتاج بقى موضوع ما هو علشان كده احنا بنحتاج للصلب والفداء آباء الكنيسة فاكر إن- النص اللي كان في آخر رسالة آه، آه، بولس إلى غلطية بيقول إيه؟ بيقول في الإصحاح 6 15 لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة يعني ايه الخليقة الجديدة هو ده ال- الفكرة هي دي الفكرة اللي بولس بيتكلم عنها ان الانسان لما اخطأ اصبح فاسد والجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله فبقت طبيعة الانسان او الانسان كمخلوق اصبح فاسدا لكن المسيح ما كانش كده المسيح كان مرفي الله قبل الخطية زي ما آدم كان قبل ما يخطئ تمام هو المفروض الفهم الآبائي ازاي الانسان يرجع زي ما كان قبل ما ادم يخطأ قال لك بعد ما ادم اخطا الانسان خلقته او طبيعته فسدت طب علشان نطهره من الفساد ده المسيحيين الاوائل الاباء مش بقول شنوده ولا غيره وده غايه التجسد عند اباء الاوائل ان الاله لما يتحد بالانسان هذا الاتحاد ما بين اللاهوت والناسوت اللاهوت يطهر الناسوت فيرجع مرة أخرى خليقة جديدة بارة نقية يبقى زيه زي أي إنسان ما خلا أو ما عدا الخطية وحدها تمام فهم بيعتقدوا إن اتحاد الإله بالجسم البشري بتاع المسيح ده اللي طهره وخلاه ايه بدون خطيه ولما هو اتصلب ومات وقام من الاموات واحنا بعد كده لما نموت معاه ونقوم من الاموات بالمعموديه نكتسب احنا كمان هذه الخليقة الجديدة الطاهرة اللي هي زي ما الفقرة دي بتقول مورفي الله زي ما الله خلق آدم في البداية لما نيجي نقرأ ال- ال- الهامش بتاع اليسوعية على النص ده بيقول ايه بيقول اهو تعبر كلمة صورة دي أنا مش حاططها في الورق تعبر كلمة صورة هنا وفي الآية سبعة عن أكثر من مظهر يعني هو المقصود الموضوع مش المظهر الخارجي بس بل انها الصوره الظاهره التي تكشف الكيان الصميم او صوره الله اي كيان الله نفسه في المسيح اشاره الى التكوين واحد 27 وخمسة واحد يعني الطبيعه اللي الله خلق عليها ادم قبل ما يخطئ وقبل ما يفسد كويس قوي طيب ممتاز جدا يبقى هو المقصود الذي اذ كان في مورفي الله الطبيعه النقيه الطاهره الباره اللي خاليه من الخطيه اللي اصلا ربنا خلق عليها ادم من الاصل ودي نقطه مهمه ان حاله المسيح ده هي كانت هي هي حاله ادم قبل الخطيه ممتاز طيب المفروض احنا قلنا ان الفقرات دي مترتبه على بعض فالذي اذ كان في صوره الله في هذه الطبيعه النقيه الطاهره ايه اللي حصل بقى بعد كده لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله العباره دي فيها كلمتين مهمين وعباره العباره هي معادل لله والكلمتين الكلمة الأولى اللي هي اسمها إيه، ἡγήσατο اللي مترجمة يحسب و ἁρπαγμὸν اللي مترجمة خلسة تمام في أربع ترجمات للفقرة دي οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ المفروض خلي بالك ان العبارة دي اللي هي مترجمة في الفان دايك لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله المفروض عبارة أو أو وصف لحاجة مبنية على كون المسيح في مرفئ الله صورته ال- الصورة النقية الطاهرة الجميلة دي تمام؟ طيب ايه الأربع أشكال اللي بيترجم إليها العبارة دي؟ أولا كلمة هجساته دي ما عليهاش مشكلة فهجساته معناها آه، جت في الكتاب المقدس كتير معناها آه، يحسب ما فكرش ما- كده يعني طيب هرباجمون دي هي اللي فيها مشكله ليه بقى لان هرباجمون لم ترد في الكتاب المقدس نهائيا لا عهد قديم ترجمة سبعينية ولا في أي حتة تانية في العهد الجديد غير فين في هذا النص ده لا هرباجمون غير ما, ذ- ما ذكرتش غير في النص ده التانية اللي هي مورفيه ظهرت في مرقس وظهرت كمان في الترجمة السبعينية لكن هرباجمون دي لم تظهر إلا في هذا النص العلماء بيقولوا علشان خاطر نفهم العبارة دي لازم نفهمها بحسب السياق اللي قبليها كون ان يسوع في مرفئ الله واللي بعديها انه هيخلي نفسه طيب اولا علشان خاطر نترجم او نفهم العباره دي اللي هي مترجمه في الفان دايك لم يحسب خلسة ان يكون معادنا لم يحسب نفسه خلسة ان يكون معادنا لله. دي تتفهم على الاساسين اللي انا قلت عليهم دول، اللي قبليها الذي اذ كان في صورة الله. طيب في عبارة اللي هي مساويا لله وهجساته يحسب وهرباجمون دي اللي احنا عاوزين على اساسها هنربط الجمله كلها المفروض مساويا لله دي مرتبطه بكونه الذي اذ كان في صوره الله بمعنى ان هل هو علشان مرفئ الله هو على صوره الله ده معناه ان هو فعلا مساوي لله فعلى اساسها هنترجم آه، هرباجمون هجساته ولا ان يكونوا على صورة الله ده يخليه اهل انه يبقى مساوي لله يعني احنا هنفهم العبارة دي يا اما كون ان هو الذي اذ كان في صورة الله كون انه في صورة الله ده بيخليه مساوي لله ولا كون انه في صورة الله ده يخليه اهل انه يبقى مساوي لله يعني بمعنى هو حاليا على وضعه هذا في صورة الله هل هو فعلا مساوي لله ولا لا فعلى اساس كده هنفهم العبارة اللي بعديها فالعلماء قالوا ان في اربع اشكال تم ترجمة الفقرة دي اليها شكل منها العلماء بيرفضوه خالص لكنه هو موجود بين الترجمات او مش بيرفضوه خالص بيقولوا فيما معناه ان السياق ما بيوافقهوش والمعتقد المسيحي ما بيوافقهوش ويعني ملوش لازمه انه يترجم بهذا الشكل الشكل ده هو اللي العلماء آه، قالوا عليه موجود في ترجمة الملك جيمس بس قبليه نقرا آه، آه، اقتباس اللي موجود من من تفسير The New International Commentary on the New Testament التفسير العالمي الجديد على العهد الجديد تفسير العالمي الجديد على العهد الجديد في صفحة رقم 206 بيقول ايه بيقول عشان خاطر نفهم النص ده ونترجمه also involved is the question as to whether بيتساءل equality with God مساواته لله was something Christ did not possess يعني دي حاجة ما كانتش في ايد المسيح او هو ما كانش فعلا مساوي لله but might have desired يعني كان ممكن يحصل عليها او يتمناها هل الحال كده ولا or something he already possessed يعني هو كان فعلا مساوي لله but did not treat in a harpagmon way ولكن هو كان مساوي لله لكن ما تعاملش مع الوضع ده بطريقة هرباجمون وهنشوف هرباجمون دي تترجم ازاي تمام هم العلماء عشان يفهموا الموضوع ده هو فعلا المسيح كان مساوي لله في الاصل ولا ما كانش مساوي لله فاحنا قلنا ان ده مرتبط على فهم إيه إيه الذي اذ كان في صوره الله مورفيه هل كون انه آه، في صوره الله ده بيجعله مساوي لله ولا ما بيع- ما بيجعلوش مساوي لله لكن ممكن يبقى مساوي لله احنا هنشوف كل الترجمات الممكنه وبحسب السياق وبحسب فهمنا ان المقطع ده مستخدم في قضيه الفداء والصلب وفهم بولس بشكل عام لمساله الفداء والصلب نفهم المقطع ده يكون ازاي فهو ال ال المرجع الاساسي اللي احنا هنعتمد عليه هو a handbook on Paul's letter to the Philippians handbook يعني آه، كتاب بيتشال في الايد يعني ما علينا كتاب على آه، ر- رسالة بولس إلى أهل فيليبي ودي من ضمن سلسلة UBS Handbook Series سلسله ال- آه، الكتابات بتاعت ال UBS دي اتحاد جماعات كتاب مقدس في صفحه رقم 57 بيقول الاتي It is, it is so understood by King James Version يعني النص ده في الملك جيمس بيفهم كالآتي thought it not robbery to be equal with God يعني ما حاسبش ان مساواته لله سرقه او حاجه غير قانونيه او حاجه غير مستحقه فهو بيقول from this point of view من وجهه النظر دي Christ did not regard his claim to equality with God as something unlawful. يعني المسيح ما اعتبرش مساواته لله حاجة غير قانونية. It was something rightfully his. دي كانت حاجة بتاعته أو هو كان مساوي لله عن استحقاق. هنا ال ال ال ال UBS Handbook هنا بتعلق على الفهم ده للنص بتقول but this interpretation التفسير ده او الفهم ده does not seem to be suitable in the context يعني ده مش مناسب مع السياق كويس طيب وبعدين هم قالوا بقى في الحوار ده ان مفروض الفقرة دي تترجم لشكل من الاشكال الثلاثة اللي احنا هنقولهم دلوقتي لكن هو المفروض بالاضافة للشكل بتاع الملك جيمس ده يبقى في اربع اشكال او اربع معاني الفقرة دي بتترجم لها الفق... الترجمة الاولى او الشكل الاول الاول ده انه لم يعتبر مساواته لله اختلاسا يعني هو مساوي لله فعلا لكن ما اعتبرش انه كونه انه مساوي لله ده حاجه سرقها او حاجه خدها من غير استحقاق لا ده هو مستحق لهذه المساواه التي هو عليها فعلا ده فهم ال- الملك جيمس طب هي ليه مش موافقه مع ال- مع السياق لان السياق بيقول بعد كده انه لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد طب فين وجه التواضع في الموضوع اذا كان هو بيدعي ان انا عن استحقاق وجدارة في هذه المكانة يعني هو بيدافع عن مساواته وبيدافع عن كونه انه قدم ال- على قدم المساواة مع الله تمام فهنا دي مش موافقة مع السياق طب وبعدين لما هو يقول بعد كده ان هو إيه، ما اعتبرش مساواته لله حاجة مختلفة او سرقة ليه بقى يخلي نفسه منها ما في يعني المفهوم مش ماشي مع السياق فعلشان كده ال UBS بيرفض الفكرة دي طيب وبعد كده بيبتدي بقى يقول ان في ثلاث اشكال تانية للترجمه بيقول في صفحة رقم 57 و 58 بيقول it can mean يعني العبارة دي أو الفقرة دي ممكن تعني a prize to be seized يعني ايه؟ يعني مساواته لله حاجة ممكن أغتنمها أو أحصل عليها This is the meaning adopted by TEV so also RSV وNEB وNAB ترجمات انجليزي المهم هو بيقول did not count equality with God a thing to be grasped يعني ما اعتبرش المساواة بالله حاجة ممكن grasped يعني يطولها وي- وياخدها ما حاسبش ده طيب و ال NEB بتقول he did not think to snatch at equality with God يعني ما ما ح- ما فكرش في انه ياخد آه، المساواة لله او انه يسعى اليها وهكذا ترجمة ال NAB بتقول he did not deem equality with God something to be grasped at يعني ما اعتبرش المساواة لله حاجة ممكن ياخدها او يمسكها On this understanding بحسب الفهم ده equality with God المساواة بالله is not something already possessed by Christ يعني دي مش حاجة أصلا المسيح يملكها أو هو مش أصلا مساوي لله أنا بعتقد إن ده هو الفهم الصحيح للنص وهقول ليه بعدين لما نشوف الاشكال التانية تمام لكن الترجمة دي بالنسبة للعلماء ترجمة مقبولة تمام ليه بقى لان احنا هنفهم الذي اذ كان في صورة الله بمعنى ان هو في هذه الحالة كان اهلا لانه يبقى مساوي لله لكن هو اخلى نفسه ما عملش ده فده في ايه انه تخلى عن حاجه وتواضع او م- يعني كان ممكن يبقى في مرتبه عظيمه وجليله لكنه ما وصلهاش فدي فيها المعنى اللي هو ايه كان ممكن يرتقي ويعلى اكتر لكن هو ما عملش كده تمام أنا في حاجة طرقت في دماغي كده في سفر التكوين لما كان آه، خليها بعدين اكتبها كده تعليق على جنب طيب المهم ال- الترجمة كده احنا شفنا شكلين للترجمة شكل بيعتبر انه م- انه كون ان هو الذي اذ كان في صورة الله ده معناه انه فعلا مساوي لله ولكن ان مساواته لله ده مش حاجة هو اختلسها ده شيء مستحق وده مش موافق مع السياق تمام الترجمة الثانية بتقول ان الذي اذ كان في صورة الله ده بيجعله اهل لانه يكون مساوي لله لكن هو لم يحسب المساواة لله حاجة ممكن يختلسها أو يسرقها أو يتطلع إليها أو ياخدها تمام؟ ودي موافقة مع السياق طيب التفسير الثاني أو الترجمة التا- الت- التالتة آسف صفحة رقم 58 برضو في ال UBS Handbook بيقول it can also mean ممكن برضو يبقى معناها a prize to be held tight يعني ايه يعني غنيمة او شيء يفضل متمسك بيها This is the sense favored by JB Yet he did not cling to his equality with God. يعني ما فضلش ماسك في مساواته لله. وفي ترجمة تانية but he did not regard his equality to God as a thing to be clutched to himself. يعني ما اعتبرش مساواته لله حاجة يفضل قافش فيها وماسك فيها. وفي ترجمة تا- هنا بيقول the implication is that الفكرة أو الفهم ال- أو الصورة اللي بيطلع بتطلع لنا من الترجمة دي is that equality with God المساواة لله is something which Christ already possessed يعني دي حاجة كان فعلا المسيح عليها هو كان مساوي لله and which he might have held on وان حاجه كان ممكن يفضل متمسك بيها but he resolved not to do so لكن هو ما رضيش انه يعمل كده This interpretation appears to suit the context better يعني هو شايف ان ال- الفهم ده موافق للسياق ان هو كون انه الذي كان في صورة الله ده معناه انه هو مساوي لله لكن هو مرضيش يفضل ماسك في مساواته لله دي تخلى عنها واخلى نفسه يا ترى ده معناه ايه هنشوف for it هنا بيقول for it is difficult to conceive يعني صعب ان احنا نفهم او نقبل that Christ could have given up what he did not have يعني المسيح تخلى عن حاجة هو ما كانش يملكها تمام طيب هرد على الكلام ده ب- بعد شوية يبقى دي الترجمة الثالثة هو شايف ان هي موافقه للسياق لان النص بيقول لكنه اخلى نفسه يعني هو كان مساوي لله لكن هو هنا بيفهم كلمه هارباجمون بمعنى انه يقفش فيها ويفضل ماسكها فيبقى مساواته لله ما حسبش ان مساواته لله حاجه يفضل ماسك فيها لكنه اخلى نفسه تخلى عنها طيب كويس قوي يبقى هنا الترجمة الثالثة دي بتفهم كون انه في صورة الله ده معناه انه فعلا مساوي لله لكن بتتفهم كلمة هارباجمون على ان مساواته لله مش حاجة يفضل ايه متمسك بيها حلو كده طيب الترجمة الرابعة بيقول another meaning has much to commend itself in this context يعني برضو آه، لاقية ان السياق بيدعمها يعني that is a lucky find a piece of good fortune the sense يعني ال lucky find يعني حاجه محظوظه لقاها او حاجه يعني يقدر يستغلها او كده يعني the sense الفكره يعني is that Christ held a privileged status يعني هو كان في وضع قوي او وضع بيديله صلاحيات او كده which could open up the future possibility of advantage يعني كون ان هو مساوي لله ده كان يفتح له فرص حاجات تانية في المستقبل but he refused رفض to utilize this status or to exploit his privileges انه يستغل كونه مساويا لله تمام This interpretation also implies that equality with, with God is something Christ already had. يعني الفهم ده بيوضح انه كون المسيح كون ان المسيح مساوي لله دي حاجة هو فعلا كان بيملكها. ثانية واحدة. طيب فهنا بيقول ان الفهم ده بيخلي ان المسيح فعلا مساوي لله. But it has the added advantage of giving full value to the basic sense of the noun snatching instead of holding يعني هو بيقول ان كونه مساوي لله ده لسه بقى يعني اتف- كون انه مساوي لله ده يفتح له ابواب تانية كتير ممكن يستغلها او يختلسها او حاجة زي كده تمام؟ If this interpretation is adopted, the phrase can be rendered ان لو احنا بقى إيه إيه إيه تبنينا الفهم ده ممكن نترجم ال- العبارة كالآتي He did not utilize equality with God as a gain to be exploited يعني ما استغلش آه، مساواته لله انه حاجة ممكن ي- ي- ياخد من وراها حاجات كتير or he did not exploit equality with God for his own ad- advantage يعني ما استغلش مساواته لله لغنيمته الشخصية تمام فيبقى هنا الفهم ده بيوضح انه هو كونه في صورة الله ده معناه انه فعلا مساوي لله تمام لكن كون ان هو مساوي لله هو ما استغلش مساواته لله او ما فكرش ان مساواته لله دي هارباجمون يعني حاجة ممكن يستغلها لصالحه أو غنيمة ممكن يستثمرها أو يشتغل من وراها أو ياخد منها مكاسب أو حاجة زي كده تمام يبقى الأربع أشكال للترجمة الشكل الأول إن هو فعلا مساوي لله لكن ما اعتبرش إن مساواته لله حاجة هو سارقها دي هي فعلا حاجة مستحقة له ودي خارجة عن السياق المعنى الثاني انه كون انه في صورة الله ده بيخليه اهل انه يصبح مساويا لله لكنه ما تطلعش او ما فكرش انه يغتنم هذه الغنيمة اللي هي انه يبقى مساوي لله التفسير الثالث او الترجمة الثالثة هي انه هو فعلا مساوي لله لكن ما اعتبرش مساواته لله شيء يفضل قافش فيه فيبقى يتخلى عنه تمام طيب بالنسبة لل... لان احنا على اول تفسير ده قلنا ان هو العلماء ما بيقبلوش بشكل عام وغير متبنى في الترجمات غير في ترجمات قليله جدا الشكل الثاني ده ان كون انه في صوره الله ده بيخليه اهل لانه يكون مساوي لله لكن هو ما تطلعش انه يختلس الفرصه دي ويبقى فعلا مساوي لله ودي انا بقول ان ده اصح فهم للنص وهشرح ليه بعد شويه الثالث بيقول انه هو فعلا مساوي لله لكنه ما اعتبرش مساواته لله حاجة المفروض يبقى قافش فيها يتخلى عنها أنا شايف إن ده بشكل عام ضد الفهم المسيحي لو احنا هنفهم النص ده عن التجسد ليه؟ لأن المفروض التجسد ده الإله بيو بيضيف إلى نفسه خصائص إنسانية أخرى مش بيتخلى هو عن مجده وطبيعته و... وان كونه عنده مساوي لله بقى لو هنفهمها ان هو عنده كل قدرات الاله والحاجات دي لا فهو يعني ينفع يتفهم ان المسيح كان مساوي لله لكنه تخلى عن ده وما بقاش مساوي لله لو المسيح عاوز يفهم كده يفهم لكن انا شايف ان ده مش برضه ماشي مع ال... هو ماشي مع السياق ماشي مع السياق بمعنى ان هو كان عنده حاجه وتخلى عنها ده اللي ماشي مع السياق فيه لكن انا ليه برفضه لانه مش ماشي مع فكره الصلب والفداء بشكل عام مع بولس ومش ماشي مع الفهم المبني على قصه ادم والخلق اللي في الاول خالص تمام وهشرح ليه دلوقتي الشكل الرابع هو انه فعلا مساوي لله لكن ما استغلش كونه مساوي لله بل اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس الترجمة رقم اربعة والترجمة رقم اتنين هم دول انسب اتنين وانا بقول و ال UBS Handbook ده بيقول خلي بالك ان كون المسيح μορφή الله ده مش معناه ان هو الله الاله الحقيقي المستحق للعباده وكون انه مساوي لله ده مش معناه برضو انه الله الحقيقي المستحق للعباده او انه من نفس جوهر الله نقرا كده الاقتباس ده حلو الاقتباس ده بيقول فين اصلا الاقتباس ده ثواني ده موجود في الاول خالص
مجموعة الآباء
ايه مجموعة الآباء الأول في الجزء لا تحت الكورنثوس دي هنا handbook نفس المرجع صفحه رقم 57 بيقول to say ان احنا نقول he always had the nature of God وهو بيترجم كلمه μορφή nature طبيعه to say he always had the nature of God is not in, in, is not equivalent to saying that Christ is God. يعني كون ان احنا نقول ده هو في صورة الله او مرفئة الله ده مش معناه ان هو الله or that Christ is of one substance with God. يعني كون ان انا اقول ان المسيح مرفئ الله ده مش معناه انه واحد مع الله في جوهره او من نفس جوهر الله تمام ده مش معناه كده خالص طيب التاعب بقى هي- هيفتي ويخترع النص ده المفروض يتفهم ازاي انا بقول النص كالاتي الذي اذ كان في صورة الله معناها انه كان بالطبيعة والخليقة النقية الطاهرة الجميلة اللي زي ما الله خلق عليها ادم قبل ما يع... ي... ي- انه ي- يعصي الله كويس طيب وبعدين كونه انه كان في صورة الله ده خلاه اهل انه يبقى مساوي لله لكن هو ما عملش كده بولس بيقارن المسيح بادم ازاي ان ادم برضو اول ما ربنا خلقه كان على مرفي الله سواء هيئه خارجيه او كمان طبيعه بره نقيه كون انه كان على الطبيعه دي كان ممكن يتطلع ويبقى مساوي لله ويشتهي ده ده حصل فين في القصة بتاعت آدم في التكوين في الإصحاح الثالث بيقول إيه وكانت الحية أحيا لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتا فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله هي كالله دي يعني زيكم زي ربنا مساويين له فهو كان على صورة الله وهو بقى يعني المسيح زي ادم قبل ما يعصي لكن الفرق ان ادم عصى وكلم الشجره وانه كان عاوز يبقى مساوي لله او كالله عارف الخير والشر لكن المسيح لما كان زي ادم على مرفئ الله ما تطلعش انه يختلس مساواته لله زي ما ادم عمل وحواء عمل لكنه اخلع نفسه اخذا صوره عبد طب هنبقى نفهم موضوع الاخلاء ده بعدين طيب فهنا المشكلة إن ممكن مسيح يجي يقول لك كون إنه لو هياكل هيبقى كالله يعني مساوي له في حاجة مش في كل الحاجات إنه لكن هيبقى مكافئ له مساوي له في حاجة ده كلام الحية لكن اللي حصل إن فعلا لما أكلوا من الشجرة عرفوا الخير والشر وانفتحت أعينهما وهكذا فهنا بيقول تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فالمهم في تكوين ستة في تكوين ثلاثة ستة فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان وبعدين الرب الإله سمع سمعهم هم سمعوا صوت الرب الإله بيتمشى فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله فإيه اللي حصل فنادى الرب الإله آدم أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فقال من أعلمك أنك عريان يعني فعلا حصل على العلم والمعرفة هل أكلت من الشجرة؟ يعني فعلا لو هياكل من الشجرة هيحصل على المعرفة دي فراح آدم قال له المرأة التي جعلتني هي أعطتني من الشجرة وكذا وكذا وكذا يعني هو في- ال- المهم الخلاصة إن كون ان المسيح على مرفئ الله زي ما كان ادم قبل ما يعصي ده بيخليه في حالة انه ممكن يتطلع ويبقى مساوي لله وعلى فكرة الكلام ده هو ممكن إيه، ما يكونش المقصود فقط آدم لكن أغلبية العلماء بيقولوا المقصود آدم لكن هو المقصود في الأول أو بشكل عام أي كائن ربنا خلقه على صورة طاهرة نقية بارة مكانة عظيمة زي ما المسيحيين بيقولوا عن الشيطان انه كان رئيس ملائكه وكان عظيم واللي هو النصوص الموجوده في حزقيال والنصوص الموجوده في اشعياء اللي هو انت خاتم الكمال ملقان حكمه وكامل الجمال فاكر النصوص دي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الموضوع بتاع اه ان الست تغطي راسها ومش عارف مين النص التاني اللي بيقول ان ترفع كرسيك فوق كواكب الله تصير مثل العلي فده معناه ان هو على حالته اللي ربنا خلقه عليها تطلع انه يبقى مساوي لله لكن هو ما رضيش يعمل كده هو ما رضيش يعمل كده زي ما ادم عمل هو ما رضيش يعمل كده زي ما الشيطان عمل ايا كان المعنى لكن هو ده المقصود انه ربنا خلقه على مكانة عظيمة وكبيرة ونقية وطاهرة وكذا وكذا هو ما استغلش ان موضعه ده بيأهله لحاجات اعلى من كده لكن غيره عمل كده طيب عاوز اعلق على احنا قلنا التفسير الثاني ان كون انه في صورة الله بيجعله اهل لان لانه يبقى مساوي لله لكن هو ما استغلش ده او ما حبش يختلس الفرصة دي تمام طيب التفسير الثاني ان هو كون انه الذي اذ كان في صورة الله ده معناه ان هو فعلا مساوي لله طيب كون انه فعلا مساوي لله هو ما استغلش ده مساوي لله في ايه وهل لو احنا خدنا الترجمه دي اللي هو الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب مساواته لله غنيمه حاجه يغتنمها او يستغلها تمام هل دي بتخلي المسيح إله؟ مش بتخلي المسيح إله أمال إيه المعنى؟ المعنى إن لما ال- لما الإله خلق آدم على صورته على مرفئ الله كان في شبه ما بينهم وكان في نوع من أنواع المساواة ما بينهم لكن لما عصى فسدت الخليقة دي وباظت فما بقاش على الحالة الطبيعة الجميلة الحلوة على شبه ربنا على صورته زيه مساوي له تمام طيب وعلى فكرة يعني لو احنا لو المسيح اعتقد ان النص اللي بيقول انه المسيح مساوي لله يعني ده معناه ان في اتنين مساويين لبعض زي بعض يعني انت بتقول كده ان الكون له الهين وده تعدد الهه ده كلام فاضي تمام لكن هو المقصود ان طبيعته النقيه الطاهره اللي ربنا خلقه عليها قبل المعصيه دي شبه ربنا زي ربنا مساوي له تمام لكن هو ما حبش يختلس ده يختلس ده بمعنى انه يسعى لحاجه اعظم واكبر تمام اللي هي ايه ان مساواته لله دي حاجه ممكن يغتنمها فيحصل على حاجات زياده يحصل على حاجات زياده ازاي زي ما ادم كان عاوز ياكل من الشجره معرفه الخير والشر وزي ما قيل ايضا في نهايه التكوين ان إيه، هو ده الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والان لعله يمد يده وياخذ شجره الحياه ايضا وياكل الى الابد فده معناه ايه ان الحاله اللي ربنا خلق عليها ادم قبل المعصيه دي حاله هو شبه ربنا زيه في مساواه حاجه زي كده وان الحاله اللي هو عليها دي ممكن يغتنمها فيحصل على حاجات زياده ان هو يبقى عارف الخير والشر وانه يحيا الى الابد ده اللي كان ايه المفروض عمله ادم وربنا والعياذ بالله بحسب الوصف خاف انه ياخد بقى حاجه زياده كمان فوق اللي فات وهكذا فهو كده او كده سواء النص بيقول ان كون انه الذي كان في صورة الله ده يأهله انه يبقى مساوي لله لكن المسيح عمره ما فكر انه يختلس ده او يسرقه او يسرقه او يحصل عليه الصورة التانية اللي ممكن تكون ماشية مع السياق ومع فهم بولس للصلب والفداء وماشية مع أحداث سفر التكوين إن كونه في صورة الله ده بيخليه زيه زي ربنا او شبهه او مساوي له بشكل رمزي او بشكل تقريبي مش بنقول مساوي له يعني في كل حاجة طبق الاصل لكن كونه انه في الهيئة دي مساوي لله دي حاجة ممكن يغتنمها فيحصل على حاجات زيادة لكنه هو مرضيش لكنه اخلى نفسه اخذها لصورة عبد فالمهم ان مهما هنفهم مرفئ الله بمعنى انه ممكن يبقى مساوي زي ما ادم سعى او كونه انه مرفئ الله معناه ان هو فعلا مساوي لله بشكل ما لكن ممكن يستغله ويبقى اعظم المهم ان كده كده المقصود حالة ادم قبل ما يعصي ربنا وان المسيح ما فكرش زي ما ادم او الشيطان فكر انه يحصل على حاجات زياده فوق اللي هو كان عليه بالفعل النص ده انا بقول ان لم يكن اشاره الى ان المسيح مخلوق زيه زي ادم بشكل غير مباشر الا انه يشير الى ان المسيح ما يفرقش حاجه عن ادم قبل المعصيه فالنص ده مش بيدي للمسيح مكانه اعظم من اللي كان عليها ادم قبل ما يعصي ما ينفعش ما ينفعش في تعليق مكتوب برضو في الترجمه اليسوعيه بيقول ايه على النص بتاع إيه لم ي... لم يعد مساواته لله غنيمه يعني حاجه ممكن يغتنمها ويستغلها فهو كاتب تعليق هامشي بيقول ايه هناك تفسيران يتجابهان يعتقد بعض المفسرين بأن سورة الله هي حالة المسيح قبل تجسده وهذا التجسد هو الصورة الأولى لتواضع المسيح وفي هذه الحال فمن شأن الغنيمة اللي هي المساواة لله أن يحافظ عليها ويدافع عنها لكن إيه مرضيش إن هو يتمسك بيها فاهم إزاي؟ آه ده ده ده الفهم اللي بيأيد التجسد طيب لا أن يستولى عليه لكن الكلمة اليونانية المترجمة بغنيمة تعني بالأحرى غنيمة يسعى إلى امتلاكها كلام ناس عاقلين فهو ده المعنى إن الذي إذ كان في صورة الله هو مش مساوي لله بس ممكن يحصل عليها لكن عمره ما حسب ان مساواته لله دي غنيمه ممكن يغتنمها او يكسبها او يحصل عليها او لم يحسب خلصا زي يعني هو بيفهم خلي بالك هو بيفهم الترجمه اللي هو مترجمها دي لم يعد مساواته لله غنيمه يعني ان هو ممكن يبقى مساوي ممكن يغتنمها لكن هو مش بيفهمها على ان هو فعلا مساوي وهيستغلها ما علينا فهنا هنا هو بيقول لكن الكلمة اليونانية المترجمة بغنيمة تعني بالأحرى غنيمة يسعى إلى امتلاكها وفي هذه الحال يتجلى انعكاس كيان الله صورة الله في تصرف المسيح على الأرض فيكون في ذلك تلميح إلى آدم الذي حاول أن يكون مساويا لله في التكوين 3 5 و 22 فالمسيح اختار على هذه الأرض التواضع والطاعة بدل الكبرياء والعصيان وهذا التضاد بين آدم والمسيح المرسوم هنا في خطوطه الأولى سيعود إليه بولس في نظرياته في نظريات أوسع فده إيه؟ ده الفهم الصحيح للنص بحسب السياق بحسب سفر التكوين بحسب فهم بولس بشكل عام لقضية الصلب والفداء يبقى الموضوع ملوش دعوه ملوش علاقه بتجسد ملوش علاقه بان المسيح فعلا هو الاله وهكذا تمام علشان كده انا بقول احنا لازم نحصل على نسخه مطبوعه من الترجمه اليسوعيه لان دول ناس زي الفل الحقيقه طيب لو نكمل الجزء الاخراني اللي هو بقى هنفهم ازاي ولكنه اخلى نفسه خلي بالك احنا قلنا السياق العام بولس بيستخدم هذه الفقرة من التقليد القديم للمسيحيين الأوائل علشان يعطي نصيحة لأهل فيليبي إن هم يتواضعوا فالمعنى إن رغم إن المسيح كان على هيئة نقية وطاهرة وجميلة وخليقة جديدة وبلا عيب وهكذا كما كان آدم قبل أن يعصي الله كان ممكن يبقى مساوي لله لكن ما حسبش ان المساواة لله دي غنيمة ممكن ياخدها او يكتسبها امال عمل ايه لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس الموضوع ده له علاقة ان طيب لما المسيح كان يحاول يحصل على المساواة لله ويغتنمها كان ايه اللي هيحصل كان هيبقى زيه زي باقي الناس خليقتهم فاسدة وبايظة ووحشة لكن هو مرضيش يعمل كده انه يحاول يسعى الى انه يصبح مساويا لله فتفسد خليقته ويبقى زيه زي باقي الناس ده هو خلى نفسه زيه زي باقي الناس لوحده بإرادته الحرة مش غصب عنه لما يعصي واخد بالك وده الكلام اللي مكتوب فين في ال UBS صفحة رقم آه، آخر اقتباس خالص صفحة رقم 59 آه، آه 59 بيقول ايه بيقول the verb كذا كذا كذا اللي هي to empty اللي هي بي اللي هي الكلمه ال ال اليونانيه اللي احنا بن بنناقشها هنا ἐκένωσεν اللي هي ترجم اللي هي تم ترجمتها اخلى هو بيقول ال- الفعل ده مش بنفس صيغته اللي موجوده هنا لكن ب- بصيغ تانية استخدمها بولس قبل كده is used elsewhere in the Pauline epistles four times استخدمها بولس قبل كده في رسائله أربع مرات مرة في روميا مرة في كورنثوس الأولى ومرة تانية في كورنثوس الأولى ومرة في كورنثوس الثانية And in each instance it is used metaphorically يعني ايه it is used metaphorically يعني مش المقصود معناها حقيقة بشكل حقيقي او فيزيكالي يعني هو فعلا كان على وضع وتخلى عنه وما بقاش عليها لا بشكل مجازي ميتافوريكالي يعني بشكل مجازي طيب وبعدين بيكمل بيقول context should always determine the meaning يعني لازم السياق هو اللي يحدد المعنى لازم دايما السياق هو اللي يحدد المعنى ودي احنا من ضمن ال- القواعد اللي احنا كنا حطيناها اللي هي ايه فرق ما بين التفسير العلمي والتفسير الحشاوي بطيخي ان السياق ويرجع للغه ويبص على المخطوطات والحاجات دي كلها فهو بيقول context should always determine the meaning السياق لازم دايما هو اللي يحدد المعنى and in the present context في ال في ال في السياق الحالي the verb refers ال- الفعل ده اللي هو اخلى اللي هو مترجم في الفندايك اخلى refers back to what immediately precedes and its action is explained by the words which immediately follow يعني هو عاوز يقول ان الفعل ده اخلى مرتبط مباشرة باللي ذكر قبليه اللي هو مساواته لله غنيمة هياخدها ومرتبط باللي عمله بعد كده اخذها صورة عبد صغيرا في شبه الناس فهو بيقول في الاخر بيقول instead of holding on onto his privileges بدل ما يتمسك بالخصائص ال- اللي كان اللي كان هو عليها اللي هي في- الذي اذ كان في صورة الله ده بيتيح له انه يبقى مساوي لله بدل ما يتمسك بانه ممكن فعلا يبقى مساوي لله Christ gave up his divine rank المسيح تخلى عن رتبته الإلهية رتبته الإلهية يعني يعني اللي وضعها عليه الله يعني هو ربنا اللي و... اللي خلاه الذي إذ كان في صورة الله طيب by taking on the nature of a servant تخلى عن رتبته الإلهية دي بدل ما يسعى انه يبقى مساوي لله هو تخلى عن الموضوع ده تخلى عن البريفليجز الامكانيات اللي بتت... اللي بتحاله كونه في صورة الله تمام في برضو مقطع تاني لكن انا ما ضفتوش في الورق أه، هقراه لك هنا هنا بيقول ايه اهو هنا بيقول This may be expressed يعني المفروض اللفظة دي تترجم أو تتشرح يعني إيه as he was happy to كان مسرور إنه يعمل he was glad to كان كان فرحان إنه يعمل or he was willing to give up all he had فهو المفروض الم... ال- اللي قصده منها إن زي ما هنا indicating that it was his own doing يعني حاجة هو عملها بنفسه بدل ما تبقى ايه غصب عنه لما يعصي تمام فهو ده المقصود ان المسيح كان زيه زي ادم ادم بحسب انه اذ كان في صورة الله ده بيتيح له انه ممكن يبقى مساوي لله ادم فعلا اختلس ده فغصب عنه اتغيرت طبيعته فبقى عبد وصاوي وهكذا تمام لكن المسيح برضو الذي إذ كان في صورة الله زي آدم كان متاح له إنه يبقى مساوي لله لكنه ما رضيش ما استغلش الموضوع ده هو بنفسه لوحده تواضعا بقى ودي اللي فيها المعنى التواضعي انه بقى زيه زي العبيد بارادته الحره ودي مش معناها تجسد ولا بتنجان معناها المعنى ان المسيح رغم انه كان بار ونقي وزي ما احنا بنفهم نبي عظيم و و و لكنه مع ذلك كان بيخالط ال- ال- الزنا والعشارين ويبشرهم ويقعد معاهم ويكلمهم ويخاطبهم وهكذا فده المقصود انه بقى زيه زيهم في الشبه لكن هو حقيقة طاهر ما بيعصيش ده خليقة جديدة فهو ده المعنى انه اخلى نفسه اخذا صورة عبد او مرفي عبد اللي هو الناس اللي خليقتهم فسدت هو بقى زيهم شكلا صورة هاري اه بيقعد معاهم يتكلم معاهم وهكذا فهو بقى بيكمل بقى بيقول يعني احنا لو كملنا بقى النصوص لكنه أخلى نفسه يعني بإرادته الحرة وضع نفسه في هذه المكانة آخذا مرفي عبد صائرا في شبه الناس يعني زيه زي أي حد عادي عاملين زي ادم بعد ما عصى تمام واذ وجد في الهيئه كانسان يعني هو منظره الخارجي زيه زي اي انسان عادي وضع نفسه زياده كمان واطاع حتى الموت موت الصليب فكون انه زي المعنى انه من تواضع لله رفعه كون انه عمل كل ده لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع خلي بالك لكي تجثو باسم يسوع دي مش معناها ان احنا هنجثو ليسوع او مش معناها ان العباده دي ليسوع لكن معناها ان العمل اللي عمله المسيح ده هو خلانا احنا نقدر نوصل مره تانية لله وان كل ده لمجد الله الاب ان احنا اتصالحنا معاه وقدرنا إيه، نبقى برين مرة تانية نبقى في حياة روحية مرة تانية وحياة أبدية فاحنا بنجثو باسم يسوع يعني في إيماننا في المسيح كون إن احنا أتباع المسيح ومؤمنين بيه تمام لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض خلي بالك حتة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض يعني كله كله كله العمل اللي عمله المسيح ده ليهم كلهم ممن في السماء المقصود بيهم الملائكة الزايغين بتوع الشيطان دول والكلام ده مش عارف مين اللي عصوا ومش عارف مين اه والارواح الشريرة والكلام ده ومن على الارض الناس العاديين ومن تحت الارض اللي هم اللي ماتوا في حد ولا إيه؟ طيب ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب يعني يسوع المسيح سيد يجب ان يطاع وكل ده في الاخر لمين لمجد الله الاب مش للمسيح ان احنا نعبده ولا ان احنا نعظمه ولا اي حاجه من دي فكرني اللي بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه طيب تمام انا اكتفي بالقدر ده النهارده لكن الن- النص ده ممتاز جدا واقوال العلماء فيه منصفه يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك